انت بتسمع تسعينات اف ام اجمل ذكريات
الحكايات لغة بيفهمها كل العالم وهيفضل يفهمها ويحبها ويتعلم منها حكايتنا أبطالها حقيقيين أو من نسج الخيال هنشاور على كل الحكايات اللي تستحق استنوني أنا هبة حشيش في برنامج زمن الحكواتية على تسعينات FM
زمن الحكواتية مع هبة حشيش كل يوم جمعة الساعة خمسة وربع على تسعينات FM
اهلا بيكم ولقاء جديد معي انا هبه حشيش من راديو تسعينات اف ام وبرنامجكم زمن الحكواتيه بجدد اللقاء كل يوم جمعه الساعه خمسة وربع ولمده نص ساعه النهارده ايه موضوع البرنامج إيه الحكايه اللي هنحكيها النهارده هنتكلم عن العنصريه ايوه هو المصطلح الصعب المعقد ده هنتكلم عنه النهارده بس عشان احنا متفقين من الحلقه اللي فاتت ان الحكايات هي اسهل واظرف و- واسرع طريقه علشان اوصل وجهه نظري وفكرتي فتعالوا النهارده نحكي حكايتي انا الشخصيه مع العنصريه هي مش حكايه واحده الحقيقه هي ثلاث حكايات عرفتني يعني ايه عنصريه من سن سبع سنين ايوه اه من سن سبع سنين انا عرفت يعني ايه عنصريه بس خليني الاول قبل ما ابدا الحكايه اقول يعني ايه عنصريه في المطلق بالمعنى العام كده العنصرية هي الاعتقاد إن مجموعة معينة من البشر أرفع مستوى من مجموعة أخرى من حيث لونهم أصلهم عرقهم أو دينهم طب وخليني آه، أربط سؤال الحلقة بمعنى العنصرية سؤال الحلقة النهاردة هتعمل إيه لو قابلت في حياتك شخص عنصري وأذاك نفسيا مستنية مكالماتكم على رقم تليفون البرنامج 01000 427894 طب انا مش متخيله انا كشخص يعني ازاي انا يعني احكم على اللي قدامي مش فاهمه انا دي مش وظيفتي في الدنيا يعني احنا جايين الدنيا عشان نعبد ربنا هو ربنا قال في الايه الكريمه وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون خلي بالكم العباده مش ان انا اصلي واصوم واحج واروح عمره ولا آه يعني ولا اعمل اي طقوس ال- لا ده العباده هو العمل عباده معامله الناس كويس عباده ان انت تحافظ على نفسك عباده تربي ولادك تربيه سليمه العباده هي دي العباده ده رايي ان انا ابص في ورقتي ماليش دعوه بورقه غيري انا هقابل ربنا وانا لوحدي فانا ما ما احكمش على حد لا لونه ولا ديانته ولا شكله ولا اي حاجه دي مش شغلتي ولا مخي مؤهل لكده احنا قدراتنا العقليه بسيطه جدا بالنسبه لربنا فانا مش مؤهله اقول على مين احسن من مين ولا مين اشطر من مين وبالمناسبة عايزة أقول لكم إن من 1400 سنة ربنا قال آية كريمة عظيمة آه، نبس فيها العنصرية في سورة الحجرات بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير صدق الله العظيم أظن مفيش بلاغة ولا يعني آه، اختصار للموضوع أكتر من الآية دي ومن أهم الناس اللي اتكلمت وفانت حياتها وشبابها ل- للقضاء على العنصرية هو العظيم نيلسون مانديلا ده اللي ناضل طول حياته علشان يقضي على العنص- العنصرية في جنوب أفريقيا خلينا بقى نبتدي في حكايتنا وندخل في الموضوع حكايتي مع العنصريه وانا عندي سبع سنين ازاي بقى وانا عندي سبع سنين آه، كان ليا تجربه مع العنصريه يلا بينا انا كان ليا صديق والدي ده بنقضي معاه كل الاجازات آه، كل ال- شم النسيم الاعياد كل حاجه بنقضيها مع صديق والدي اللي كان ليه بنت تقريبا من سني فانا بقضي معاها حياتي كلها تقريبا وكنا في مدرسة الحقيقة بتتعامل مع الدين واحنا في رياض أطفال واحد واتنين اللي هو بيطلق عليهم دلوقتي كي جي 1 بي- بيتعاملوا مع الدين في المطلق يعني يعلمونا الحب والتعاون والايثار والامتنان والحاجات دي كلها من اول اولى ابتدائي بقى بيعلموا الدين يعني ايه مظبوط بقى ب- ب- ب- بحذافيره يعني اول يوم من حظي دخلت المشرفه علينا ال class وانا قاعده بقى جنب صاحبتي بقى كالعاده وراحت قالت اصحاب الدين المسيحي ينزلوا علشان يحضروا حصه الدين المسيحي حلو قوي صاحبتي لمت حاجتها ونزلت رحت انا لم حاجتي ونزلت ايه يا في ايه المشرفه يا بنتي انت رايحه فين انت اسمك ايه قلت لها انا اسمي هبه الله قالت لي طب انت مسلمه انت اقعدي احضري حصتك وهي هتنزل تحضر حصتها قلت لها لا ما اتفقناش على كده لا انا ما بسيبهاش اسالي كده اتصلي ببابا في التليفون اساليه هيقول لك ان انا ما بسيبهاش وعيطت وصرت عملت عمايل المهم جابوا لي النظره والنظره الحقيقه كانت ست راقيه جدا طول عمرها يعني وقعدت تق... يعني تحاول تقنعني بالموضوع وان هي لازم تحضر حصه وانت تحضري حصه ودي حاجه لطيفه ودي صاحبتك والجو ده وجي آه واحد من المدرسين اللي انا هفكركم كده هتلاقوه ان انتوا كلكم في حياتكم شبه المدرس ده اللي هو اللي بيبقى بيحضر معانا حصص البي اي وبيطلع معانا الرحلات وبياكل وبيشرب معانا فجي قال لها الله هي بتعيط ليه فحكيت له اللي حصل راح هو موشوشها في ودنها كده وقال لها ايه انتوا على فكره بتعلموا الولاد يعني ايه عنصريه بغض النظر عن ان وجهه نظره دي صح ولا لا بس انا سمعت كلمه عنصريه وانا عندي سبع سنين وحسيت ان الكلمه دي هي اللي فرقت ما بيني وما بين صاحبتي طبعا خلصت اليوم بعد عياط ويعني وحاجات جامده قوي روحت البيت جددت الاحزان تاني لبابا حكيت له الموقف قلت له انت لازم تروح تقول لهم انا هقعد انا مش هسيبها كده يعني فراح قال لي لا وقعد يقنعني زي ما النظره حكت لي واقترحت عليه ان انا هحضر معاه مره احضر معاها مره حصه الدين المسيحي وهي تحضر معايا مره حصه الدين الاسلامي قالت لي والله قال لي والله الاقتراح ده جميل جدا يا هبه بس ما ينفعش يتعمل آه معلش هو كل اللي انت عاملاه ده يا هبه علشان لازم تكونوا مع بعض طيب تعالى اقول لكم بقى اجابه سؤال بابا الله يرحمه ده في الاغنيه اللي هنسمعها في الفاصل علشان لازم نكون مع بعض عشان شايلانا نفس الارض عشان بكره اللي مستني ومش عايز يفرق حد يلا نسمع الاغنيه وارجع لكم بعد الفاصل
علشان لازم نكون مع بعض عشان شايلانا نفس الارض عشان بكره اللي مستني ومش عايز يفرق حد
Sin
ماشي ما نعرفوش ومديتي سحاب شبكة وخد سمكة وسالم وراح القمح اللي في دار الجار والفرح اللي في جار الدار عنك يغرق التمن أمور ويلو أرضك من غيرك هيرعى الزرع ويحاجي على عرضك عشان لازم نكون مع بعض عشان شايلانا نفس الأرض عشان بكرة اللي مستني ومش عايز يفرق حد اه yeah. من جد عندك صحابي في الوظيفة قدمولي اتقابلت وهم لا هنوني وقالولي كلنا في مركب صغير من ورق والبحر صح واللي يركب النهارده يبقى يجر صح بكره نصحى بدري هنعدي وناخدك اصله اول يوم واحنا لازم نبقى جنب فرحانين بجد من قلب الضمير مفيش جواهم نيه الا كل خير على مدد الشوق حكاوينا من ورث جدود أهالينا رجال اشداد وهليلة يا واد وجالي يا مكان جارة حكاوي زمان
لما عم الحاج يعدي كله يوقف لعبي يهدي البلي اللي في جيبي والسنة تقيبي
ورجعنا لكم بعد الفاصل وبنفكركم بسؤال الحلقة تعمل إيه لو قابلت في حياتك شخص عنصري وأذاك نفسيا منتظرة مكالماتكم على رقم تليفون البرنامج 01042 7894 متهيألي معانا مكالمة ألو ألو ألو الو مساء الخير مساء النور مين معايا؟
آه، استاذه هبه الاول آه، الف مبروك على البرنامج بتاعك الله يبارك برنامج جميل بصراحه وطريقتك لسرد الحدوته حلوه قوي قوي يعني ربنا يخليكي يا حبيبتي مين معايا؟
اي معاكي نهال اه اهلا وسهلا يا استاذه نهال السؤال آه، ايه أهلاً.
اجابته عندك؟
الو ايوه إس- اجابه السؤال ايه؟ يعني لو قابلتي آه.
حد عنصري هتتعاملي معاه ازاي؟
بصي آه، طبعا للاسف احنا في المجتمع او مش في المجتمع في العالم كله في عنصريه في كل حته عنصريه البيض مع السود عنصرية أديان للأسف يعني آه، آه، أنا يمكن قابلتها كذا مرة مع وأيام المدرسة آه، بغض النظر إن أنا يعني الواحد نشأ نشأة مختلفة لأن هو كان في الفرنسيسكان ف... فأنا يعني كانت ضد العنصرية تماما فلما كنت بشوفها بره مع الناس أنا كنت ببقى مستغربة إيه ده مم، انتوا لأ، ازاي فعلا بتتعاملوا كده مم.
هو انتوا ليه وحشين كده آه بس هو بيرجع لتعصب الشخص لأفكاره سواء مم.
بقى الأفكار دي دينية أخلاقية فرق مجتمعات لأن حتى العنصرية مش بس في الدين أو كده لا هو فرق المجتمع يعني هتلاقي ناس متربية في في ايجيبت زي ما بيسموها دلوقتي وبتتعنصر على الناس اللي متربيه في مصر انا خلي بالك بالظبط، من أو اظرف العكس أو.
وتلاقي العكس برضو يعني تلاقي ال- السايد التاني برضو آه العكس هتلاقي اللي في أقاليم آه في عنصرية ضد اللي في زي ما بيسموها ب- في البندر ايوه وبتوع القاهرة هنا هتلاقي برضو انهم بيتعاملوا معاهم آه، آه، عارفة كلمة انتوا فلاحين ايوه صح ف- دي حقيقه آه، عارفة بوستات الفيسبوك هتلاقي في اسكندرية طول الصيف آه، الاسكندرانية بيقولوا الفلاحين اللي جايين وهم بصي هو أيوة، دي حقيقة.
للأسف تربية ونشأة غلط جدا جدا وتشبث بأفكار آه، غلط ودفاع عن آه، حتى لو انت بتدافع عن نفسك او عن معتقدك ايا كان هو ايه المعتقد انت في طريقة وفي آه، وفي حاجات ليك انك انت تتكلم فيها وفي حاجات مالكش اصلا انت مالك أيوة، يعني دي خليك حقيقة.
في حالك دي حقيقه انت تابعينا في البرنامج هتلاقي ان انا بتكلم على اللي انت بتقوليه بالظبط في ال- الفاصل الجاي واللي بعديه ان شاء الله انا سعيده جدا ميرسي بمكالمتك يا وانا استاذه نهال سعيدة جدا ربنا بالمداخلة دي يخليك ميرسي يا متشكرة استاذة جدا يا هبة.
حبيبتي مع اتفضلي السلامة.
اتفضلي مع السلامة الحقيقة أنا عايزة أقول إن من أظرف الردود اللي جت على سؤال الحلقة كان سو- آه، رد على صفحة الفيسبوك واحدة بتقول آه، أنا بسأل السؤال بقول لو قابلت حد عنصري و- وأذاك نفسيا هتعمل إيه؟ راحت قالت هتعنصر عليه يعني هترد إيه العين بالعين والسن بالسن يلا بينا نحكي القصة التانية اللي أنا آه، مريت بيها آه، وتعالوا شوفوا كده هتحكموا على العنصرية المرة دي إزاي هتزعلوا مني ولا إيه؟ أنا طبعا كبرت واتخرجت وجات لي فرصة عمل في شركة من الشركات الكبرى وبعد سنه كده جالنا مهندس متخرج من احدى الدول الاوروبيه فكانوا فرحانين بيه جدا فجابوه قالوا له احنا عايزين نعمل اعاده هيكله للشركه ونجيب مهندسين جدد ونعمل طفره بقى تمام طب هنجيب ايه عملنا آه، اعلان وجاء تقريبا 55 او 60 مهندس ومهندسه علشان يعملوا interview معانا حلو قعدنا نعمل ال interview نكتب الجامعه نكتب المؤهلات الخبرات تمام وعملنا كده جدول والمهندسين مشيوا وقعدنا احنا الاثنين علشان نشوف بقى احنا هناخد من دول احسنهم واكفاهم فالسؤال الاسم الاولاني الاسم الثاني الثالث الرابع راح باصص لي كده وقال لي يا مدام هبه قلت له ايه قال لي الراجل ده انا مش فاكر الراجل المهندس ده هو اني واحد وانا اخترت اكتر لفظ عنصري ممكن يطلق على واحد صاحب بشره سمراء انا معرفش اللفظ ده جبته منين مع اني لا بستخدمه ولا بسمعه ولا شفته اصلا ولا اتفرجت على افلام ليها علاقه بالموضوع ده لان انا مش هقدر اقوله لان هو لفظ عنصري جدا فلقيت المهندس بص لي كده بصه غضب شديده قال لي قال ايه ده انت ريسست انت عنصريه قلت له لا والله انا عنصريه ايه ده انا سمره وبابايا اسمر ده احنا من الصعيد اصلا ده يعني النوبه دول حبايبنا وانت ازاي تقول عليا كده ده والمجتمع والناس وقعدت نص ساعه احاول اقنعه ان انا والله شخص طبيعي وانا مش عنصريه ولا اي حاجه ولحد انا عايزه اقول لكم لحد ما مشيت من الشركه هو بيبص لي نفس النظره وما غيرش فكرته عني بس انا من القصه دي اكتشفت ان انا ممكن امارس العنصريه على حد من غير ما اشعر اه والله ده انا مارست العنصريه على حد من غير ما اشوفه ومن غير ما اعرفه ومن غير ما احس ان دي عنصريه هقول لكم ازاي يعني ساعات احنا بنطلق مثلا اسم شهره او اسم دلع على اصحابنا ليه علاقه بشكلهم او طريقه تربيتهم او او خلق في اخلاقهم او كده دي عنصريه طب هقول لكم على حاجه احنا كان عندنا لما ابتدينا بقى نشترك في دوري المدارس وال- والرياضه وكده كان عندنا ولد مميز جدا في ثانوي بيلعب كره قدم انتوا عارفين مدرس البي اي كان مسميه ايه كان مسيم كان مسميه شوكولاته عشان هو ولد اسمر دي عنصريه دي عنصريه جامده جدا ويمكن يكون المدرس مش قاصد واحنا بالتبعيه بنديله بالاسم ده واحنا مش قاصدين وهو يعني يتهيأ لي ان هو متظاهر ان هو مش متضايق بس يمكن يكون هو متضايق ومأذي ومش قادر يقول او مش عايز يقول عشان ما حدش يزعل منه فالخلاصه كده ان ممكن انت تمارس العنصريه العنصريه وانت مش مش ملاحظ عشان كده انا قررت وعهدت نفسي من بعد الموقف ده ان انا ما مارس العنصريه لا بقصد ولا من غير قصد طب من غير قصد ازاي ان انا اخلي بالي على هزاري وعلى كلامي وعلى الاسماء اللي بطلقها على اصحابي وعلى ال ال يعني الكوميونتي اللي انا فيه اخلي بالي ان انا يعني لو انا مثلا احسن من حد في حاجه ما بينلوش ان انا احسن منك علشان ما بقاش عنصريه معاه لو هو احسن مني ما بينلوش ان انا منبهره بيه قوي يعني الحاجات اللي من غير قصد دي نخلي بالنا منها علشان يعني نبقى آه، ناس كويسه وما ناذيش بعض نفسيا تعالوا نطلع فاصل ونسمع اغنيه احمد سعد سالت نفسي كتير ونرجع لكم بعد الفاصل
سألت نفسي كتير مرستش يوم على بر أنا اللي فيا الخير ولا اللي فيا الشر سألت نفسي كتير مرستش يوم على بر أنا اللي فيا الخير ولا اللي فيا الشر مليان عيوب ولا خالي من الذنوب ولا مليان عيوب ولا خالي من الذنوب ولا ولا ايه انا من وفين انا ايه مفروش طريقي بوريك ولا الزمان ده انا فيه اضعف واحد على الارض انا من وفين انا ايه مفروش طريقي بوريك ولا الزمان ده انا فيه اضعف واحد على الارض
ورجعنا لكم بعد الفاصل وبنفكركم بسؤال الحلقة تعمل إيه لو قابلت في حياتك شخص عنصري وأذاك نفسيا مستنية مكالماتكم على رقم تليفون البرنامج 01000 42 7894 بفكركم قبل الفاصل كنت بكلمكم إن إحنا ممكن آه، نمارس العنصرية على شخص من غير ما ناخد بالنا فنخلي بالنا يا جماعة ونبقى الله يخليكم عشان يعني نفسيات الناس دي مش آه، مش مش صباع بيتكسر ولا حاجة لا ده اللي بيتكسر في نفسية البني آدم ما بيعرفش يقدر يصلحه تاني طيب خلينا ندخل على القصة الثالثة وهي قصتي آه، مع العنصرية وأنا مسافرة إحدى الدول الكبرى من أكبر الدول اللي بتتشدق بحقوق الإنسان والحريات وال والتكنولوجيا وكل الآ- اللي احنا عارفينها هم متشدقين بيها جات لي فرصة ان انا اطلع رحلة للبلد دي والحقيقة انا مرفضتش لان هي يعني من الدول اللي لو يعني لو مش هتتكرر تاني ان انا اقدر اسافر تمام آه، قعدت اعمل search بقى الاماكن اللي هتفسح فيها و... وايه هعمل ايه والبس ايه ومش عارفه ايه وكده المهم يعني طلعت ب conclusion ان ال- ال- المطار اللي انا هقع فيه ترانزيت ده خلي بالي منه علشان ممكن اتسرق فيه فكنت مركزه قوي في الترانزيت ان انا الشنطه بتاعتي بتاعت الظهر دي لابساها من قدام علشان خايفه حد يعني يسرق مني الباسبور او الفلوس و- ويعني ويبقى رحله نكد يعني ومركزه بقى في ان انا ما لا مش هتسرق انا ترانزيت ومش هتسرق المهم لقيت ظابط داخل عليا قال لي لو سمحتي ممكن دي قاعده فانا إيه، ما عملتش حاجه دخلنا اوضه كده قال لي حضرتك اسمك ايه قلت له انا اسمي هبه الله طيب طبعا انا بقى اسمي هبه الله آه، ومحجبه ولابسه فضه كلها مكتوب عليها بالعربي هو الراجل مش عارف ايه العربي اللي مكتوب على الفضه ده ومش بالعربي بس لا ده بالكوفي المهم بعد ما قعد يسالني كذا سؤال وعن الدين وعن السياسه وعن مش عارفه ايه وشويه حاجات كده عرف ان انا يعني على الله حكايتي خالص يعني فتمام مشاني والحياه كانت كويسه الموضوع ده قعد من ساعه لساعه وربع طبعا في زمن وفي عمر الخوف ساعه وساعه وربع ده كتير قوي المهم يعني بفضل الله الطياره بتاعتي راحت عليا وهم وفروا لي ان انا اخد الطياره اللي بعديها تقريبا كانت بعديها بسبع ثمان ساعات يعني وطبعا دي كانت اول حادثه حصلت لي في المطار عن العنصريه ايوه دي كانت حاجه بس انا قررت قلت لا دي رحله العمر انا عمري ما هتنكد ولا حاجه ايه المشكله يعني ما انا ركبت طياره تانية وهروح عادي وهعيش حياتي وهستمتع بالرحله رحت فعلا هناك واستمتعت جدا بكل الاماكن اللي الناس نصحوني ان انا اروحها لحد ما جت واحده صاحبتي من اثرياء ال- المدينه دي وقالت لي انا هعزمك على مطعم يعني افخم مطعم على مستوى العالم قلت لها حلو حلو قوي هناخد العربيه ونطلع على ربوه عاليه كده وهناكل وهنشوف الغابات كلها ده الفيو بتاعنا واحنا بناكل في ال- في المطعم قلت لها تمام فاتت عليا كانت جا- راكبه عربيه كابورليه قالت لي احنا هنفتح بقى سقف العربيه علشان واحنا طالعين نشوف السما كده كاننا ايه دخلنا جوه السما حلو كل الوصف ده جميل قوي وفعلا طلعنا على الربوه وفتحت الكابورليه ويا ريتها ما فتحته ولقينا راجل راكب عربيه سودا كبيره قوي ولونه ابيض آه، بشرته لونها ابيض وحالق شعره كله ولابس نظاره سودا وراح مخرج راسه من الشباك العربيه وراح مزغرط عادي انا مش مش عادي مشكله ما فهمتش يعني المهم هي راحت مزعقه هو مزعق هي شتمته وهو شتمها وكانت معركه فظيعه يعني انا فاهمه هو ايه او ما اتخانقوا بس انا مش فاهمه هي بيتخانقوا ليه ما رضيتش انكد على نفسي ولا انكد عليها وهي الحقيقه يعني آه، عازماني في مكان يعني حلو قوي واتغدينا وبصيت على ال view واتبسطت جدا في اليوم ده بس طبعا الفضول قتلني عايزه اعرف هي اتخانقت معاه ليه فقلت لها طب انا ميرسي قوي على الخروجه اللذيذه دي والوقت كان لطيف قوي بس انا كنت عايزه اعرف هو انت اتخانقتي مع الراجل ده ليه قالت لي علشان زغرت لك قلت لها طب وايه يعني ما يزغرت قالت لي لا ده شخص عنصري هو لقاكي محجبه ولقاكي شكلك عربي فراح مزغرط علشان يسخر منك يتريق عليكي فقلت لها خلاص يعني اتخانقتي كل الخناقه دي عشان خاطر يا ستي ما تسيبيه زغرط الحقيقه انا قلت لها كده علشان هي آه، يعني بذلت مجهود كبير قوي معايا عشان اتبسط فما كنتش عايزه انكد عليها بس الحقيقه الموضوع ده اثر فيا جدا ازاي انا ابقى في دوله من المتشدقه بال- بالحريات والثقافات الفظيعه وال- بيحاربوا العنصريه وكده واتعرض للعنصريه في اقل من 10 ايام مرتين ورا بعض متتاليتين طيب على فكره هو انا اكتشفت في اللحظه دي ان ليس كل ما يلمع بعيدا ذهبا لا ممكن ما يبقاش ذهب ابدا ممكن تبقى حاجه فالصو وبتلمع بس من بعيد كل الكتب اللي قريناها وكل الصحفيين اللي بيكتبوا وكل الشعارات اللي احنا بنسمعها الحقيقه على ارض الواقع لا ما شفتهاش واكتشفت بقى احنا الغلابه اللي في مصر دول العالم الثالث الدول الناميه اللي بعد آه، الثورات العربيه استضفنا كل الجاليات كل الالوان وكل الثقافات استضفناهم في مصر من غير اي اعتبارات لاي حاجه عايزه اقول لكم ان يعني الوضع الاقتصادي كان مش احسن حاجه رغم كده ان كل الجاليات جم في مصر واتبسطوا وانا ادعي ان في بعض الجاليات مبسوطين في مصر اكتر ما كانوا عايشين في بلادهم لانهم لا حاسين ان هم لاجئين ولا حاسين ان هم مغتربين بياكلوا بيشربوا بيروحوا مدارس وبيتعلموا في الجامعات وبيدخلوا مستشفيات من غير اي تفرقه عنصريه ما بيننا وما بينهم ومن اللحظة دي كان بابايا الله يرحمه دايما يقول لي إن كانت مصر ثم جاء التاريخ بعد مصر دي حقيقة إحنا من وجهة نظري أنا إن ثروة مصر الحقيقية في شعبها الشعب اللي بيضحك وبيهزر و... ومهما وقع في أزمات هو قادر يصمد آه بنتعب وبنشتكي وبنتريق وبنتريق على حالنا يعني إحنا مش من كتر ما إحنا يعني الموضوع مش فارق معانا قوي لما الدنيا بتأزم قوي ما بنفضلش بقى ن- نعيط ونبكي على الأطلال لا ده إحنا بنطلع نكت و- ونهزر ونضحك ونتريق على الوضع اللي إحنا فيه فالحقيقة أنا بطلب من كل الناس إن هو آه، أولا يفتخر إن هو عربي ويفتخر ثانيا ان هو مصري لان انا ال- اللي انا بشوفه في بلدي وانا ده مش التاريخ حكالي احنا كلنا عاصرنا من 2011 حتى 2024 ازاي مصر تعاملت مع كل الجنسيات اللي وقعوا في مشكله واللي لجأوا لمصر تعاملنا معاهم معامله الاخوات مفيش ما بيننا اي اعتبارات اخرى ودي كانت تجربتي ثلاث تجارب عن العنصريه يا رب الثلاث حكايات يبقوا كانوا سهلين وصلوا لكم يعني ايه عنصريه بطريقه لذيذه ولطيفه وسهله كنت مبسوطه جدا معاكم النهارده وهجدد ان شاء الله اللقاء كل يوم جمعه استنوني الساعه خمسة وربع لمده نص ساعه مع آه، الحكواتيه وقصه جديده هنسمع اليسا آه، اغنيه هنعيش انا بحب الاغنيه دي قوي اسمعوا الاغنيه واشوفكم يوم الجمعه ان شاء الله سلام عليكم